السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أيها الإخوة الأحباب أخواتنا الفضليات ونحن على مشارف شهر رمضان في النصف الأخير في بداية النصف الأخير من شعبان ألتقي بكم في هذه الحلقة وأدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا أيها الأحباب كيف حال قلوبنا الآن ونحن مقبلون على رمضان كان كثير من السلف الصالح يتعامل مع شعبان كما يتعامل مع رمضان صيام قرآن قيام يعني العبادات كلها فاحنا اخبرنا ايه النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند احمد باسناد صحيح لما قال له اسامة بن زيد رضي الله عنه قال له يا رسول الله اراك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وفي صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط بعد رمضان إلا شعبان وفي حديث لمسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قال صل... قالت عائشة آه كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا يعني تقريبا معظم الشهر كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصومه ليه؟ لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم هكذا علل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يهتم بصيام شعبان أيها الأحباب أنا عايز نقف وقفة إيمانية في هذا اليوم وفي هذه الحلقة وفي هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى وقفة إيمانية ونحن على مشارف رمضان والسؤال المهم هل هذا القلب هو الذي ندخل به رمضان فنستغل كل لحظة من لحظات رمضان الإنسان ممكن ما يعيش في رمضان إلا ليلة واحدة بس لو عشت ليلة في رمضان ومت بعدها هل ستكون من العتقاء في هذه الليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ده بيتكلم عن رمضان ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة طيب نتخيل احنا دخلنا رمضان ليلة واحدة بس الليلة الأولانية هل ممكن احنا بحالتنا دي نعتق نعتق في أول ليلة من رمضان احنا مفروض نعمل حسابنا لكده طب لما ربنا عز وجل في ناس هيعتقها من النار من الذي يعتق من الذي يعتق اللي يعتق اللي عنده الأسباب اللي عنده الأسباب أخذ بالأسباب إنسان متقرب إلى الله تبارك وتعالى إنسان قلبه لين إنسان خاضع إنسان تائب إنسان قريب من ربنا سبحانه وتعالى ده اللي ممكن يعتق من النار فعشان كده شهر شعبان مهم جدا جدا وما تبقى من شعبان مهم جدا جدا عشان نستعد استعداد طيب للدخول على رمضان عل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يعتق رقابنا من النار أيها الأحباب الكرام التخلية قبل التحلية قالوها قالها كثير من الصالحين وهي كلمة مشهورة التخلية قبل التحلية عشان نقدر نقوم بعملية شحن القلب بالإيمان لابد ان احنا ننظف القلب من دنس الذنوب والمعاصي ننظف هذا القلب طيب كيف يتنظف القلب بالتوبة والرجوع إلى الله أنا هتكلم النهاردة عن التوبة آه بس هركز على تحسينيات التوبة أنا بخاطب ناس مقبلة ناس عايزة ربنا آه، ناس آه، تريد أن تتقرب إلى الله احنا محتاجين استراحة أيها الأحباب من وطأة الأحداث وشدة الواقع الذي نعيشه لكي نكون عبيد لله سبحانه وتعالى نعيش العبودية لربنا سبحانه وتعالى محتاجين نحس المشاعر دي والأحاسيس دي اللي افتقدناها كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله فنتكلم عن موضوع بعنوان تحسين التوبة تحسين التوبة طيب لما نيجي نتكلم عن التوبة أولا ترك الذنوب والمعاصي وربنا تبارك وتعالى سمى نفسه توابا ولم يسمي نفسه تائبا توابا يعني الكثير التوب يعني كثيرا ما يتوب على عباده يعني حضرتك تذنب مرة ترجع يتوب عليك تذنب تاني ترجع يتوب عليك تذنب عاشر ترجع يتوب عليك إلى ما لا نهاية طول ما أنت بترجع طول ما ربنا عز وجل يتوب عليك طول ما العبد آه، مستشعر كده آه، آه، آه، فقره وذله لربنا سبحانه وتعالى طول ما ربنا عز وجل يتوب عليه ويتقبله سبحانه وتعالى هو ايه معنى العبودية معنى العبودية الذل والانكسار معنى العبودية الحب معنى العبودية انك تحس بقدرك وتعرف مقامك فتيجي معترف لربنا عز وجل عشان كده كان سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت يعني لا معبود بحق سواك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك يعني أعترف لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأعترف بذنبي يبقى لما تيجي معترف مذنب وانت مذنب تيجي معترف متذلل لله سبحانه وتعالى ده سمي سيد الاستغفار عشان كله تذلل وافتقار واحساس بالعبوديه وفي يعني ان, إن انت عبد ذليل فقير لربنا سبحانه وتعالى ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. طيب انا عايز ادخل على طول على الحاجات التحسينيه المهمه للتوبه اول حاجه اول حاجه احنا محتاجين نتوب إلى الله عز وجل منها لكي آه، آه، يتحسن أدائنا في عبوديتنا لربنا يا أيها الصالحون يا أيها المقبلون التوبة من تضييع الأوقات التوبة من تضييع الأوقات يا كم الوقت في حياتنا اللي بيتبدد بلا فائدة تقريبا معظم الحياة تقريبا معظم العمر لو جينا بس نحسب كده منذ أن نستيقظ إلى أن ننام كم الوقت اللي بنستغله ده قليل جدا جدا وقد قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري والحقيقة أنا لما ألاقي حديث في صحيح الإمام البخاري بفرح جدا جدا بهذا الحديث ومن أسباب فرحي لهذا الحديث آه، بالحديث اللي في البخاري إن هلاقي له شرح من العلامة الكبير الإمام ابن حجر رحمه الله أن من أعظم وأفضل الكتب التي صنفت في الإسلام في الشروح فتح الباري فتح الباري هذا الكتاب يعني أنصح به كل مسلم ومسلمة في شرح صحيح الإمام البخاري فهذا الحديث وأقول لحضراتكم الزمد على هذا الحديث الذي سأذكره يعني التي استفدتها استفدتها من كتاب فتح الباري الحديث المهم جدا المتعلق مسألة استغلال الوقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ مغبون فيهما كثير من الناس كثير من الناس عندهم النعمتين دول ما بيستغلهمش بيخرجوا من الدنيا دون استغلال نعم معطلة الصحة والفراغ كما قال الإمام الخطابي الصحة إنسان سليم ويستطيع أن يقوم بعمل الأشياء دون أدنى مشقة الصحة الفراغ إنسان عنده ما يكفيه فمش محتاج لبذل المجهود في كسب المعيشة طب لما يبقى عنده كده عنده الوقت وعنده الصحة ما بتستغلهاش ليه في عبادة ربنا وفي طاعة ربنا قاعد تتسلى وتضيع وقتك ليه قاعد تتسلى وتضيع وقتك ليه بعيدا عن الله فين تلاوة القرآن فين ذكر الله تبارك وتعالى فين فين فالتوبة من محتاجين نتوب من تضييع الوقت اه والله محتاجين نتوب إلى الله عز وجل من تضييع الوقت عندنا ثلاث حاجات أول حاجة الليل وكيف يستغل اثنين شرود الذهن السرحان التفكير ثالث حاجة النوم ثلاث حاجات محتاجين يتظبطوا عشان نستغل عمرنا أول حاجة الليل الليل الليل ما وظيفة الليل وظيفة الليل الليل فرغ عن وظيفته الليل ده مصنع الرجال في صدر الإسلام لما أراد الله عز وجل أن يستعمل الصحابة في نشر الدين وفي التمكين للإسلام فرض على الصحابة قيام الليل بنزول سورة, سورة المزمل فلما نزلت سورة المزمل فرض قيام الليل على النبي وعلى الأمة كلها فقام النبي لغاية سنة كاملة أخر نزول آخر آية في سورة المزمل فلما نزلت آخر آية نسخ الحكم في شأن الأمة شأن الصحابة وأثبت في شأن النبي عليه الصلاة والسلام فهو فرض على النبي باستمرار طول حياته أما على الصحابة بمجرد نزول الآية رقم 20 يعني بعد سنة من نزول سورة المزمل خلاص ما عادش فرض على الأمة ونسخ إلى الاستحباب إنما قام الصحابة سنة كاملة صنع الرجال الذين تحملوا مسؤولية الدين عبر العصور الليل ده مصنع الرجال الليل قال الله عز وجل عن أهل الليل الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال الله عز وجل والذين يبيتون لربهم يبيتون لربهم سجدا وقياما ده الصالحون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني معظم الليل عبادة وتذلل وتقرب إلى الله عز وجل لأن كما قلت ده مصنع العباد لما أقول مصنع الرجال يعني الأخوات لا مصنع العباد وإن كانت صفة الرجولة مش قاصرة على الذكور يعني إنما خلينا بعبادة بصورة مباشرة مصنع العباد قيام الليل كانوا قليلا من من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون مش يقوموا بالليل يستغفروا خلاص قال الحسن البصري مدوا القيام بالليل ثم قاموا يستغفروا مش قاموا بيستغفروا بس لا الاستغفار بالأسحار اللي هو ال... الذي تم الثناء عليه في هذه الآية ده متعلق بالذي أخذ الليل قيام ثم بعد ذلك قام في السحر يستغفر وإحنا داخلين على رمضان ومحتاجين نحضر من دلوقتي قيام الليل التهجد من الآن أيوة الله نجتهد في قيام الليل من دلوقتي نصلي ومفيش مانع الناس تجتمع على هذه العبادة يعني ممكن بعض الناس كده مجموعة من الأصحاب يجتمعوا ويصلوا مع بعض قيام الليل مفيش مشاكل في كده إطلاقا ووردت أدلة كثيرة على ذلك ثابتة فأنا بقول أيها الأحباب إحنا محتاجين لهذا المصنع إحنا ليه, ليه بنضيع وقتنا على فكرة عايز أقول لحضراتكم اللي يفوت منه الليل من غير قيام ده نعرف ناخد فكرة عنه إن ده إنسان لا يستغل الوقت ده إنسان مغبون في عمره إنسان ما بيستغلش عمره صح أيا كان هذا الإنسان عنده خلل في استغلال العمر الكنز أغلى كنز عندك هو العمر كنز العمر تخيل حضراتكم كده يعني في, في يتمنى الإنسان لو يعيش لحظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة إنها كلمة هو قائلها كلمة ليس لها قيمة أنا عايز كل اللي بيضيع وقته أمام التلفاز في مشاهدة وتتبع الأخبار مش عايز أقول حاجة تانية كل اللي بيضيع وقته على النت يتذكر اللحظة دي لحظة الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الكل هيندم كل ال... ال... كل انسان استغل عمره استغلال خاطئ هيندم مش عايزين نكون من هؤلاء يبقى الليل اول حاجة رقم اتنين شرود الذهن مفيش تلاقي الواحد ساكت كده تقول له انت بتعمل ايه يقول لك ما بعملش حاجة هو في مسلم ما بيعملش حاجة في حاجة اسمها مسلم ما بيعملش حاجة لا مسلم لازم بيعمل حاجة ما ينفعش انت يا لسانك ده بيتكلم انت ساكت لسانك بيتكلم ذكر الله عز وجل لسانك ما بيتكلمش يبقى عقلك شغال شغال في ايه التفكر قال الله عز وجل اسمعوا لهذه الآية في أواخر سورة آل عمران أو الآيتين دول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله يذكرون الله قياما وقعودا قياما وقعودا وعلى جنوبهم يبقى ده لسان اهو قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار يبقى مفيش حاجة اسمها ما بتعملش حاجة يا إما تذكر الله عز وجل والذكر إيه مفيش حاجة اسمها إنسان مرهق اللسان ما بتعبش قيام قعود على جنب حتى لو ممدد تذكر ربنا سبحانه وتعالى مفيش حاجة اسمها إنسان لسانك شغال دائم الذكر لله سبحانه وتعالى وإلا العمر كده ما هيبقالوش قيمة إزاي نستغل العمر إحنا محتاجين نحسن توبتنا عشان نكون عباد لله تبارك وتعالى والله يا أحبابي لو إحنا ظبطنا الأشياء دي هنجد نفسنا إيمانيا بنعلى جدا جدا جدا وبنقترب من الله عز وجل قرب عجيب وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم أجمعين من كل شر وأن يعيننا وإياكم على كل خير وطاعة فبقول أحبابي في الله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم طب وما بيذكرش ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يبقى شرود الذهن ما فيش حاجة اسمها إنسان يشرد الذهن أنت بتذكر ربنا أو بتتفكر في خلق الله تبارك وتعالى تالت حاجة النوم النوم مشكلة كبيرة جدا جدا يعني الإنسان لو بينام 8 ساعات و10 ساعات 8 ساعات تلت العمر نوم طب اللي بينام 10 ساعات كنا سمعنا زمان عن بعض السلف الصالح كان يقول آه لما يجي مثلا ينام فبيسألوه عن النوم يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي قومتي يعني إيه قيام الليل يا الله يعني أنت عندك قيام الليل في نفس مستوى مستواه النوم أيوة لأن لما بيجي ينام بيتقوى على إيه على قيام الليل بيتقوى على العبادة فعشان كده بيحتسبها فصار النوم عبادة طب بالله عليكم اللي بينام عشر ساعات ها هيبقى عنده عبادة ايه عايز يقوم عليها عايز يقوم يعملها ايه العبادة اللي مسيطرة على قلبه لدرجة انه بينام عشر ساعات مفروض في عبادة انت مشتاق تعملها هتنام اقل من كده بكتير وما تقولش الجسم ان لبدنك عليك حق لا ده احنا عندنا حاجة اسمها الساعة البيولوجية في الجسم لو ظبطتها على اقل عدد من الساعات بتتظبط في ناس عاشت عايشة بتنام اربع ساعات في اليوم وفي ناس اقل انا مش عايز يعني ايه يعني يعني كان في أز فيما اذكر جراح مصري كبير جدا الدكتور احمد شفيق جراح جهاز هضمي مشهور عالميا كان سمعته مره بيقول انه بينام ساعتين في اليوم ساعتين في ال 24 ساعه ف وبيقول وانا في قمه اليقظه والفوقان ومنتبه جدا جدا فيعني المساله مش مش زي ما احنا فاهمين خالص يعني حاجه اسمها الساعه البيولوجيه محتاجين نظبط نفسنا كان في بعض الإخوة في رمضان والله في الاعتكاف ما بينامش إلا ثلاث ساعات ثلاث ساعات ساعة ونص الصبح وساعة ونص بالنهار مثلا وفي قمة النشاط فأنت على ما تعود نفسك أقول لحضراتكم على حاجة بسيطة جدا طلبة الامتحانات وإحنا هو في أيام امتحانات ثانوية عامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل عليهم الامتحانات ويوفقهم جميعا يا رب فأنا بقول الطلبة دول بيناموا ما بيناموش إحنا أيام ما كنا في ثانوية عامة ما كناش بننام ننام إيه يعني مثلا ساعتين ثلاثة في أيام الامتحانات ما فيش أكتر من كده طب بعد ما خلصت الامتحانات برضه هم ساعتين ثلاثة ما بنعرفش ننام أكتر من كده فين وفين بقى على ما النوم معدل النوم يزيد النوم يزيد إنما هم على ما تعود نفسك أنت فبننام كتير ليه عندنا ثلاث حاجات اغتنام الليل شرود الذهن الليل الحاجة الثانية من إجراءات التحسينية للتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى ترشيد اللسان محتاجين نرشد اللسان احنا نرشد اللسان انا مش هكلم حضراتكم على اللسان ومعاصيه غيبة ونميمة وسب وشتم وقذف وكل الحاجات دي لا ده هتكلم على حاجات الكثير يترخص فيها ويتصور ان هي طبيعية وعادية جدا جدا مع انها بتضيع منه عمره وبتاكل منه رصيده الكبير في الحسنات اول حاجة الافراط في استعمال المحمول الافراط في بعض الانظمة في عاملاها شركات المحاميل مثلا تلاقيك مثلا تدفع مبلغ يبقى لك في الشهر 3000 دقيقة او 1000 دقيقة في ناس ما يقضيهاش 1000 دقيقة ياخدوا نظام ال 3000 فمشكلة كبيرة جدا جدا تلاقي عايز يخلص ال 3000 دقيقة وخلاص يعني ما خدش مثلا الكلام على قد يا ريت نرجع للدقيقة الغالية تاني عشان الناس ما تكترش في الكلام ولأن كتر الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمسك بلسان نفسه وقال لمعاذ بن جبل كف عليك هذا كف عليك هذا أي كف عليك لسانك فقال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم فاللي عنده مشترك في أنظمة معينة تلاقيه بيتكلم عشان يخلص الدقايق اللي هو مشترك فيه حقي يقول لك حقي حقك معناها ان انت تلغو حقك معنى طب انت كده كده كده الفلوس راحت خلاص طب لما بتقعد تلغي وتتكلم ايه اللي انت هتحصله هترجع الفلوس طب ده الكلام اما لك او عليك تذكرت ابا بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان يضع الحصاة مما روي عنه يعني انه كان يضع الحصاة تحت لسانه فاذا اراد ان يتكلم نزع الحصاه فكان لا يتكلم إلا الكلام الاضطراري الكلام المهم وفقط وكان من السلف الصالح من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة وقال عبد الله بن عمر من صمت نجا أكثر الناس نجاة الذين يطيلون الصمت ما يتكلموش كتير لأن كل ما تتكلم إما لك أو عليك فلما يبقى كلام ملوش هدف عليك لا لك كل كلام ملوش مردود إيجابي عليك مستحيل يبقى لك أبدا مستحيل يبقى في سج- في سجلك آه، أيضا الربيع بن خثيم كان في كل صباح يحضر قرطاسا ورقة وقلما فإذا تكلم بالكلمة كتبها كتب الكلمة حتى إذا جاء الليل قال لنفسه لماذا قلت هذه الكلمة يا ربيع يسأل نفسه يحاسب نفسه على كل كلمة قالها وابن دقيق العيد رحمه الله أيضا كان يقول أنا منذ أربعين سنة ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله فقضية المحمول أزمة حقيقية طب أنا عايز أقول العاقل ما تتكلمش إلا كلام الاضطراري هتلاقي نفسك لو مشترك في نظام تقول لا ده كتير عليا أنا أقدر أخد أقل من كده لأنك مسؤول أيضا عن إنفاقك فتاخد نظام أقل فتوفر مبلغ من المال تقول لي ايه ده ده الفرق يعني حاجة بسيطة الحاجة البسيطة دي حضرتك وفرها وتصدق بيها على الفقراء في ناس الحاجات دي تفرق معاها في ناس الحاجات دي تفرق معاها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وده موجود في المحمول وإضاعة المال وده خلاص انت مسؤول عن المال اللي انت آه، دفعته وجاي تلغو عشان تحلل المال ده وكثرة السؤال كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه فهتسأل عن المال ده هتسأل عن هذا المال يبقى عندنا أول حاجة تاني حاجة كثرة الدردشة تلاقي الناس قاعدة في في وقاعدين ممكن في بيت ربنا في المسجد بينتظروا الصلاة المفروض بقى انتوا ناس طيبين ومحترمين وحاجة اه وانتوا ك- كذلك يعني انا مش م- مش بقول بس بي بيعكر صفو ونقاء وعلو الجلسة دي انه قاعدين بيحكوا خلاص بيتكلموا خلاص تجد واحنا خلاص داخلين على رمضان اهو ان شاء الله ويا رب ارزقنا كده صيام رمضان ايمانا واحتسابا قولوا امين وقيام رمضان ايمانا واحتسابا وارزقنا الاعتكاف يا رب تلاقي بعض الناس معتكف وتلاقيه قاعد يتكلم الشيطان بيزين الكلام لانه عايز يضيع عليك يا مسلم الوقت عايز يضيع عليك الوقت ما تستغلوش لان انت لو ما كلمت صاحبك هتمسك مصحف هتقعد تذكر ربنا هتعمل اي حاجه انما قاعد تكلم صاحبك وتكلم اخوك بتضيع نفسك وبتضيعه من الاشياء ايضا اللي اللي اود ان اذكر بيها كثره المزاح آه، آه، ده خلل كثرة المزاح ده خلل مش مش بقوص بكثرة المزاح لا الخلل كثرة المزاح طب المزاح نفسه في حاجة لا ولا أي حاجة هزر و... و- وامزح براحتك بس مش كتير قوي آه، آه، يعني ينفع مثلا يعني المزاح جائز اه يعني ينفع نقول لبعضنا نكت ينفع نقول نكت ها قولوا كده ينفع نعم يجوز لكن بشرطين الشرط الأول إنها تكون صادقة الشرط الثاني إن ما يكونش فيها غيبة لحد ولا يكون فيها تجريح لحد لأن الإنسان ممكن تكون صادقة بس تجريح لحد وتزعل فلا يجوز إنها تتقال آه، الحاجة الثانية إنها تكون كاذبة لا يجوز إنها تقال المسلم صادق المسلم لا يكذب ما ينفعش مسلم يكذب ما ينفعش مسلمة تكذب فكثرة المزاح هو الممنوع كثرة كسر الكلام الفاحش ممنوع في ناس بتهزر بكلام ما ينفعش وتيجي تقول له بيهزر هذا لا يجوز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعا بالطعان ولا الف ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء المؤمن ما يعملش الحاجات دي لا طعان بيطعن في حد ولا لعان قاعد يلعن الناس ويشتم الناس ولا الفاحش يقول كلام فاحش على الناس لا ما ينفعش ولو بهزار ما يقولش كلام فاحش خالص على حد ولا اي كلام فاحش في اي اتجاه ولاي سبب وباي حيثيه لا يجوز ولا البذيء الكلام البذيء الكلام ال ال ال ال القبيح العيبه ما تخرجش منك انا عايز اقول لحضراتكم والله لو ان الانسان عود لسانه ذكر الله تبارك وتعالى لسلم من كل هذه الافات والعيوب عود لسانك الذكر لما تعود لسانك الذكر هتبقى انسان طيب اللسان ده هيبقى طيب لا ينطق بالقبيح كلا يعني مثلا قاعد تلاقي نفسك وانت طول ما كل ما تيجي تتكلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله تلاقي نفسك ساكت تلاقي ما تستغفر تستغفر من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب مين احنا مستغنيين عن الحاجات دي التهليل افضل الذكر لا اله الا الله ايه اللي مخلي لساننا متوقف عن هذه العب... هذه العباده لله سبحانه وتعالى افضل الذكر لا اله الا الله استغفار تكبير تسبيح يقول النبي عليه الصلاه والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخله في الجنه نخله في الجنه سبحان الله وبحمده اعمل كده ازرع لك بستان دلوقتي انا عايز كل اخ وكل اخت بيشاهدوا الحلقه دي دلوقتي ازرعوا لكم حتى ولو عشر نخلات في الجنه عشر نخلات بس قولوا سبحان الله وبحمده عشر مرات وانتوا قاعدين بتسمعوا دلوقتي و و وانا هقول لكم وصف النخلة في الجنة كما يصفها ابن عباس عشان الناس يعني تتحمس كده يقول ابن عباس الج... النخلة الجنة ساقها من ذهب من ذهب أحمر كربها من زمرد أخضر الكرب اللي هو ايه عارفين يعني جريد النخل لما بيتقطع بيتساب حته كده على على الساق فساق النخيل حاجات كأنها مدرجة كده دي اسمها الكرب دي بقى زمرد أخضر وأصل الساق ذهب أحمر طيب ورقها الورق منه حلل أهل الجنة يعني لين حرير استبرق ثمرتها مثل القلال قد القلة يعني حاجة ضخمة كده أبيض من اللبن أحلى من العسل ألين من الزبد في حاجة أحسن من كده طب في واحد ممكن يقول نوايا ليس فيها عجم أي ليس فيها نوى إذا أخذها المؤمن قطفها يشبع دون أن تنتهي هو وأهله وإذا قطفها المؤمن خرجت أخرى مكانها على الفور ده وصف ابن عباس دي نخلة الجنة تمنها سبحان الله وبحمده مين عايز مين عايز يزرع ازرعوا يا جماعة ازرعوا عشر على الأقل مية على الأقل ايه المانع وانتوا قاعدين دلوقتي سبحان الله وبحمده اللسان ما يبطلش اللسان ما يبطلش احنا مضيعين نفسنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني مش يتغرس لك نخلة في الجنة وبس ده عظيم حبيبة إلى الرحمن ثقيلة في الميزان تأتيك يوم القيامة تتأل الموازين واحنا محتاجين احنا فقراء من يدري لعل بكلمة يقولها الإنسان يدخل بها الجنة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمة قلتها مرة ممكن تدخلك الجنة تطبب لك ميزانك ما احنا مش عارفين ربنا عز وجل هيكرمنا بسبب ايه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الجنة برحمته فأنا بقول اللسان اللسان ده وظيفته كبيرة جدا جدا اللسان هنصلي ازاي إلا باللسان الصلاة ذكر ودعاء ندعي ربنا الذل والانكسار وال... باللسان الذكر ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن وكل كلمة الإنسان يقولها بحسنة والحسنة بعشر أمثالها محتاجين نرشد اللسان اللسان بدل ما ينطق السب والشتم والقذف والكلام القبيح ينطق الكلام الطيب اللي يرضي ربنا اللي يكون في ميزان العبد يوم القيامة محتاجين نرشد اللسان فينبغي علينا جميعا أن ننزه ألسنتنا عن فضول الكلام فضول الكلام يعني الكلام الزائد اللي ملوش لازمة اللي ملوش معنى أيضا من الأشياء المهمة التنزه عن إثراط الاختلاط الاختلاط بإيه؟ اختلاط الرجال بالنساء لا ما أقصدش كده اختلاط بالناس إفراط الاختلاط طب يعني معناها ان احنا ما نبقى انطوائيين لا لا لا لا مش كده خالص لا لا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام فده كلام واضح جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا نكون اجتماعيين نخالط الناس ونصبر على أذاهم إنما جلسة تجلسها يا مسلم مع شخص ما تستفيدش بيها في دينك ايه قيمتها ايه قيمتها وانا بقول اقول هذا الكلام لكل الناس بقول لكل الناس اللي قاعد على القهوة قاعد على المقهى قاعد في في اي جلسة انت جلسة زي دي ما تفيدكش في اخرتك ما تقعدهاش خدها مبدأ في حياتك جلسة ما تقربكش من ربنا ايه قيمتها تكون على العبد حسرة وندامة وترى يوم القيامة ترى يعني حسرة وندامة كل جلسة النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه سبعين مرة في المجلس احنا مجالسنا أخبارها ايه احنا لما بنقابل بعضنا ونختلط مع بعضنا ونقعد مع بعضنا اخبارنا ايه النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم اللي جلسته كلها عبادة وذكر سبعين مرة استغفار طب احنا اخبارنا ايه احنا بقى نستغفر كم مرة في كل جلسة محتاجين ان احنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك يعني طيبك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة تبتاع منه يعني تشتري منه ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة محتاجين ننزه نفسنا عن كثرة الاختلاط بالناس هنفضى للعبادة عشان نتفرغ للعبادة والذكر وتلاوة القرآن و... أيضا أمراض القلوب طول الأمل والأماني الأماني وطول الأمل العجب آه الغرور آه آخر حاجة أختم بيها الحقيقة وأنا وقت الحلقة خلص مفاجأة بالنسبة لي أنا كان ليا خطط تانية كمان إنما مش مشكلة آخر حاجة أقولها لحضراتكم إن إحنا محتاجين نتوب إلى الله عز وجل من حاجة مهمة جدا اللي هي الفجوة بين العلم والعمل دي بقى كل الناس عالم ومتعلم صغير وكبير كلنا هناك فجوة بين العلم والعمل نحتاج لأن نتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر إن إحنا نوظف العلم هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل العلم هيروح لو ما قيدناهوش بالعمل أحبابي في الله أه لا أستطيع أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا أه مش عارف هل يتاح لي أن نختم بكام بيت كده أه قصيد قصيدة مشهورة فيها أبيات مؤثرة نختم بها الحلقة إن شاء الله يقول قائلها بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك رباه رباه ها أنا ذا قد خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في تقواك أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك يا رب جئتك يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذا ألقاك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد من جا سوى من جاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب قلب ما خاب يوما من دعا ورجاك اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عسرتنا اللهم إنا نسألك يا رب ألا تقبضنا إلا وأنت راض عنا نسألك يا رب أن تمر رمضان علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته